في السيستم الثانية هي لرجل 30 سنة مراد آه، الشكوى الرئيسية آه، هنشوف آه، طبعا احنا الهدف منها آه، انه نشوف كيف ما هو التأثيرات السلبية للوالدين على الأطفال الهدف الشكوى الرئيسية لمراد كانت الآتي أنا أشعر بالذنب جدا عندما أنجح أوكي دي الشكوى الرئيسية فلما يجي لك صاحبك ويقول لك أنا أشعر بالذنب عندما أنجح هتعمل فيه إيه؟ ما تنجحش افشل آه ولو قلت له افشل يقول لك هشعر ايضا بالذنب وده اللي حصل مع مراد يشعر بالذنب عندما ينجح يشعر بالذنب عندما يفشل وصل في النهاية لحالة دي بالظبط حكاية الباب اذا دخل هيتضرب اذا طلع هيتضرب هيخش ولا يطلع ينجح ولا يفشل آه، اهله وصلوه للوضع ده انه مش عارف ينجح ولا يفشل وفي الاخر عارفين السلوك ضربت السلوك ضربت مش كده تعبير علمي جدا عاطف واخد على التعبيرات العلميه بتاعتي ومش لاقي تعبير اوصله لكم اكتر من ان السلوك ضربت طيب نشوف اهله عملوا فيه ايه المسكين حماية زائدة جدا من الأهل ده العنوان حماية زائدة بتأخذ شكل أخذ كل قرارات حياته معها مصحوب بعدم إعطائه أي مسؤولية في الصغر فبناخد كل قرارات ملابسه لعبه طعامه تقضية وقته كل شيء أخذ كل قرارات حياتي وفي نفس الوقت حماية زائدة من أهلي ما تروحش ما تجيش اقعد نام الأم تحب الطفل حب متفاني ومضحي للغاية كل حياتها في خدمة هذا الطفل السعيد خدمة مراد هو كل شيء بالنسبة لها تحبه إلى حد الجنون إلى حد أن كل طلباته مجابة سمعا وطاعة يا مولاي تحبه الى حد انها تختار كل ملابسه ولا تعطي له اي فرصة في الاختيار لان هذا تعبير الحب والتفاني اختيار ملابسي حتى في سن متقدمة حتى سن الجامعة والافتخار امام الناس هذا هو الحب الحقيقي المتفاني طيب لغاية هنا كويس يا ريت كانت القضية تقف عند كده لكن الأهل بدأوا في وضع مستوى دراسي عالي جدا لابد من الوصول إليه مراد ولن يقبلوا بديلا لأن هذا هو اسم وشرف العائلة لأن الآب في مركز مرموق في الجامعة هذا هو اسم وشرف العائلة فيوضع مراد تحت مسؤولية وضغط تمديد واستمرارية شرف العائلة ماذا يحدث عندما يخطئ احنا بشر ونخطئ لوم مستمر وكلمات جارحة تمس شخصيته انت مش باين عليك هتحقق اللي احنا عايزينه في الدنيا دي طيب توقفوا عند كده هؤلاء الاهل المثقفين المتعلمين لا مقارنة هذه الكلمات مراد طبعا دي مش كلماتي مقارنة دائما بالآخرين في العائلة لمح... محاولة لتحفيز مراد على الإنجاز والإنتاج مقارنة دائما ومطالبته بالتفوق عليهم في الدراسة للحفاظ على اسم وشرف الأبوين توقفوا عند كده لا اعطائه رسالة واضحة محددة دائمة ومستمرة انك مميز privileged مش عندك قدرات وحاجات مميزة لا انت privileged في التربية انت كل حاجة عندك فلوس عندك اوضة عندك لبس عندك آه، اهل مثقفين عندك شكل عندك كل حاجة في عملية آه، تسخير كامل الحياة علشان تحقق لنا بقى اللي احنا عايزينه يا شاطر فانت بريفيليج مميز ولابد ان تحقق شيئا ازاء هذا الامتياز فعاش مراد تحت ضغط واحد لابد ان انتج السعر الثانية هم عملوا ايه حماية زائلة زائد تدليل حب وتط- متفانية آه، حب متفاني مضحي من الام بالذات وضع مستوى عالي جدا دراسي لابد ان يصل اليه الحفاظ على شرف العائله لو اخطا هناك لوم مقارنه دائما بالاخرين اعطاء الرساله انه ما عندوش اي عذر اذا اذا لم ينجز ما سابوش حاجه كله موجود قال لنفسي في الصغر لابد ان انتج لاني مميز ولا عذر لي ان لم انتج كل العيون عليا تنتظرني لابد ان انتج الغريب ان الاهل طلبوا من هذا الطفل ان يصل الى العلا لكنهم سحبوا منه كل الوسائل التي تساعده ان يصل الى العلا ما عملوش حاجة واحدة تساعده ان يصل للعلا الى غير توفير الاكل والملبس والاموال وهذا في رأيي لا يكفي ولا يصلح ولا ينفع سحبوا منه كل حاجة تانية كل حاجة تانية كل امكانية فانا بطالبك بحاجة وشلت منك كل الوسائل اللي تخليك توصل للحاجة ديت ادخل ولا اخرج سحبوا من تحت قدميه سجادة الكيفية والطريقة والوسيلة للوصول إلى هذا العلا ما هي هذه السجادة الرئيسية الأساسية للوصول هي سجادة بسيطة قد- جدا القدرة على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات الحياة مفيش إنسان هيستطيع أن يصل إلى العلا بدون القدرة على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات الحياة كل حاجة عملوها سحبوا منه الخاصية دي كل حاجة ما هي النتيجة النتيجة لم تظهر إلا في امتحان الثانوية العامة الطفل الصامت يعيش الحياة في هدوء هكذا توقع الجميع وكل الأمور تسيل على ما يرام إلا في دواخل مراد حتى جاءت الكرايسيس الأزمة في امتحان الثانوية عامة الأسلاك النفسية للكيان النفسي لم تستطع أن تحتمل هذه الضغوط الكهربائية الهائلة لم يتحمل كيانه الضعيف انه لابد ان ينتج وهو ليس عنده اي وسيله للانتاج في يوم من الايام قبل الامتحان جاء بسكين وطعن نفسه طعنه نافذه في القلب استقرت السكين بين القلب والرئه ولم يكتفي بها اخرج السكين وطعن نفسه عدة طعنات في بطنه عدة طعنات الغريب انه عاش وفائي عاش عشان يحكي لنا قصة التربية الخاطئة والجريمة الأهلية والدمار الذي يمكن أن يحدثه أهل يحبوا طفلهم محبة متفانية ومضحية إن شاء الله أنه يعيش ماذا كان رد فعل الأهل نتوقع أنهم يطلبوا هم مساعدة أو يتنبهوا إلى الجريمة أو يستيقظوا او يحدث اي شيء من الاشياء الا ما فعلوه عملوا الحاجة اللي, اللي كانت لا ينبغي على الاطلاق تحت هذه الظروف ان تعمل او تفعل لم يدركوا ان رد فعل مراد هو رد فعل مباشر لتنشئتهم استمروا في لومه واتهامه بالضعف وانه مش قد مسؤولية امتحان الثانوية عامة وانه مذنب واحضروا له طبيب نفسي في المستشفى قام الطبيب النفسي الناجح باتهامه ايضا بالتقصير وانه ليس على قدر المسؤولية وانه رغم كل المزايا بيدرس الجرح يعني هو مسك سكينة وبيكمل طعنات الطعنات النافذة بأنه غير مقدر لكل المزايا التي عنده وأنه غير مقدر لمحبة والديه له وأنه ناكر للجميل وأنه دمر وكان مشينا لاسم العائلة الكريم طبعا الأهل عايزين يخبوا عن الفضيحة ديت محدش لازم يعرف عشان اسم العيلة مراد شعر بأنه ما زال الضحية هو ليس المذنب ولكن ما كانش ما كانش لم يكن يدري من هو المذنب اللي كان دريانه ساعتها ان مش انا المذنب لكن مش عارف مين المذنب ودي حقيقه الطفل اوقات لا يستطيع او الشاب او لا يستطيع ان يجد الم... من هو المذنب بالذات اذا كانوا اهله لانه دي عمليه خطيره بالنسبه له ظل احساس غير مفهوم في هذه الحياه وانه لا احد يسمع ولا احد يرى ما في داخله محدش شايف الحياه من عينه من عينيه هو عين الطفل المغلوب على امره طيب القصة انتهت ساعتها حاول مرة اخرى ودخل الامتحان ونجح وتوقع الجميع انه شفي انه كلمات اللوم والادانة والتحفيز للمسؤولية أدت الواجب وانه خلاص استقام ورجع لعقله والاهل ابرياء من جريمته تزوج مراد تزوج زوجة تشتري له كل ملابسه تزوج زوجة هو يقوم بترك كل ملابسه وهدومه وكل حاجة مترمية في كل حاجة في البيت تعالي يا ماما بقى انت شيليهم فتيجي ماما تشيل له الهدوم وتغسل له الهدوم وتوضب له الهدوم وهي كل ما تعمل كده هو يزود فيها طب انت ماما اوكي خدي تزوج زوجة تأخذ كل قراراته فقال دي لعبة حلوة قوي انا كمان مش هاخد اي قرارات زي ما كنت بعمل مع امي هي كانت بتاخد قراراتي فانا متجوز واحدة عشان تاخد لي القرارات كل القرارات الصعبة كل اي application تتملي اي حاجة هو ما يملاها خدي ليها انت هو سعيد جدا يحقق يكمل مسيرة آه، عجزه وهي مش دريانة ان هي كمان بتكمل مسيرة عجزها وعجزه كل حاجة هي تعملها تليفونات اي حاجة مهمة تعمل اي application interview تعمل له كل حاجة هو ب كل موقف محتاج قرار مين اللي ياخد القرار الزوجة ماما تاخد القرار طيب نأجل القرارات اه طبعا نأجل القرارات نتأجل قد ايه القرار سنة ست اشهر ثلاث اشهر مش مهم ناخد القرار لغايه ما يحصل خناقه جامده انت ما فيكش فايده ولا طب خد انت القرار تاخد هي القرار وطبعا كلنا عارفين هذه العلاقه علاقه الام بالابن الزوجه بالزوج وواضح طبعا ان اختيارهم بعضهما البعض لبعضهما البعض كانت بما يشبع نواقصهم ونقصاتهم هي من ناحية وهو من ناحية أخرى ويقول مراد أكثر شخص أحتقره في الحياة هو أنا كل إنجازي في الحياة أنا لم أصنعه دي نمرة ستة على فكرة أنا عمال أقول واحد اتنين تلاتة أربعة بس ما قلتهمش نمرة ستة كل إنجازي في الحياة أنا لم أصنعه أهلي لهم دور فيه حتى شغلي والدي أحضره لي وبالتالي لا أشعر بقيمتي سبعة أنا أشعر كلمة شهيرة جدا يقولها النفس كل يوم كل مرة كان يقولها لي أشعر بالانهزامية الشديدة أنا شخص انهزامي ثمانية أهرب من النجاح وأهرب من الفشل تيجي ازاي دي مش عارف يعني مش عارفها ازاي تيجي ازاي أهرب من النجاح وأهرب من الفشل طب أعمل إيه في يومي بقى أنجح ولا أفشل أكل ولا ما أكلش أروح الشغل ولا ما أروحش الشغل أسوق ولا ما أسوقش أعمل إيه بالظبط النجاح مسؤولية والفشل زيادة في الانهزام طب اعمل ايه النجاح مسؤولية ولا اريد تحمل مسؤولية النجاح دي كلماتي الشهيرة والفشل فيه تذكرة بضعفي وهذا يقتلني ويذكرني بكلمات اهلي التي تلومني دائما وتذكرني بكل الامتيازات التي كانت عندي عندي ورغم هذا فقد فشلت تسعه مرعوب من اليوم الذي يموت فيه أهلي مرعوب أفقد النوم يطير النوم من عيني عندما أفكر أن يوم من الأيام سوف يموت أهلي قلت غالبا بيحبوهم محبة غامرة قال لي لا ده عندهم فلوس وانا هتصرف ازاي في الفلوس دي بتاعتهم انا مش عارف اتصرف في ال 10 جنيه اللي معايا ده انا بصلي لله ان يفضلوا عايشين ويفضلوا يدوني فلوس كده مش عايز اعمل فلوسهم حاجه أنا بقول حقيقة كيف سأواجه الحياة وماذا أفعل بالتركة اللي هيسيبوها لي ده ده كابوس حياتي اني هيبقى معايا فلوس كتيرة في يوم من الايام كابوس حاجة تخيل ويقول انا بحاول فيهم عشان يبيعوا املاكهم النهاردة بحاول فيهم قلت له فعلا قال لي بحاول فيهم محاولة مستمرة انه يبيعوا اللي عندهم النهاردة والفلوس بقى سهلة تتحط في البنك ومحدش يمسكها ده يمكن بعد ما يموتوا مش هيروح للفلوس دي طبعا عارفين مين اللي هيروح للفلوس الزوجة اللي هي ماما اللي هي صاحبة القرارات وهي اللي هتستثمر الفلوس دي وهو كل حاجة وهو هيقول لها سمعا وطاعة كلمات شهيرة جدا يقول ليها يا دكتور سامي الحياة تمثل عبء شديد لا استطيع ان احتمله مجرد الحياة مجرد اليوم مجرد انه يوجد شيء اسمه اليوم يمثل عبء شديد لا استطيع ان احتمله 11 له نظرة سوداوية للحياة يستيقظ في الصباح ويقول لزوجته انا عايز اموت ليه مش عايز عايش النهارده مش عايز اروح الشغل ليه ماليش نفس فهي تكتئب وتلومه وتتهمه بالانهزاميه وان كان يوم اسود يوم ما اتجوزته تفتكروا ده بيساعده يرتعب من الأيام التي لابد أن يتخذ فيها قرارات ويحاول تأجيل هذا بكل الصور فطبعا تزيد يزيد اللوم له ما بقاش عارف يلاقيها منين لا قادر ياخد القرار ولا مستحمل اللوم طب يروح فين نمرة 12 له شريك في العمل من يأخذ كل قرارات العمل الشريك هو ملوش دعوة اي طريقة تناول رأس المال التعامل مع البزنسز الاخرى هو منفذ الشريك يقول له اعمل كده نعم يعمل كده نمرة 13 جملة شهيرة يقولها أرجوك أرجوك ريحني من معاناتي اليومية أنا مش قادر أعيش خلاص مع أنه عنده كل حاجة في الحياة كل حاجة أي شاب 30 سنة يتمناها مفيش حاجة ناقصة ولا حاجة أي حاجة ممكن تفكروا فيها عنده أي حاجة يقدر يعمل أي حاجة هو عايزها ياكل ينام يسافر يشتري يبيع أي حاجة أي إنسان في مصر يتمناها هو من غير ما يفكر فيها يقدر يعملها بدون أي تعب أرجوك يا دكتور سامي أن تريحني من معاناتي اليومية 14 شعور هائل بالذنب يجتاحه إذا فكر أنه سوف ينجح في شيء هذه هذا هي قلب القضية حقيقة الأمر دي قلب القضية شعور هائل بالذنب يجتاحه إذا فكر أنه سوف ينجح في شيء ذهب لطبيب نفسي لمدة عام ونصف للعلاج بسبب هذا الإحساس احساس الذنب خوفا من النجاح كم ساعة ينام, ينام في اليوم ساعتين فقط اذا استطاع اوقات مش بيقدر ينام طيب بتفكر ايه وانت صاحي في الليل بفكر اني خايف اصحى الصبح انجز فانجح فاشعر بالذنب هو ده فعلا بتفكر فيه نعم طيب ممكن تفكر انك هتفشل ايه رايك نفكر اني هيفشل لا مش قادر افكر اني افشل لانه فكرت اني افشل هشعر باللوم فلما افكر اني افشل ما بقدرش انام اما بفكر اني هنجح مش قادر انام طيب الحالة دي وصلت لإيه؟ الحتة دي حتة علم نفس شوية مشهورية وصلت لنوع ما نسميه الوساوس ابتدى تأتي له وساوس بمعنى الوساوس دي كان دايما مرتبطة بشخص انه بيتخيل الشخص ده بيبقى عادة قريب لي يا اما صديق يا اما واحد في العيلة فيفكر انه الشخص ده لو هو مراد نجح في عمله وبقى معاه فلوس كتيرة زوجة الشخص ده هتحبه هو فيبتدي يخاف فيبتدي يخاف يروح يزورهم يقول له تعالى زورنا معاذ لا لا لا فهو بيصحى بالليل يفكر في القصة دي يقعد يفكر في صديقه أو الشخص ده في العيلة لو هو نجح مراته هتحبه هو لأنه ناجح ويتخيل يبتدي يتخيل في الشخص ده إن هو إيه الحاجات اللي هتفشله في حياته ويبتدي يعيش في القصة دي اللي إحنا بنسميها الوساوس ويأخذ خطوات عملية حتى لا ينجح يعني ياخد خطوات عملية يعني ما يعملش شغله صح يعمل اخطاء في شغله عشان ما ينجحش احسن مرات صديقه تحبه كم سنة في القصة دي سنين كم شخص طيب الشخص دوت سافر يعمل ايه يدور على شخص تاني عشان يعيش معاه نفس الوساوس فده مرة صديقه مرة واحد في العيلة مرة واحد في التي في ناجح جدا وهو حاسس انه لو نجح هينجح اكتر منه فالراجل ده هيرفضوه من شغله شايفين وصلنا لايه شايفين ابتدينا فين وصلنا لايه دي حقيقة فالناس اللي بيروحوا المستشفيات مش بيروحوها من نفسهم هو ما اتولدش في يوم من الايام وقرر انا هيجيلي وساوس انا هروح المستشفى العقليه في في نهايه حياتي هو ما اختارش كده اللي اختاروا كده كان اهله اذا شعر انه سوف يتفوق على اي شخص يشعر بالذنب ويقوم بعمل اي شيء لكي لا يحقق هذا النجاح نمرة 15 هل توقف الأمر عن هذا الشيء عند هذا الحد؟ نعم كانت ايضا هناك اضطرابات جنسية لن ادخل فيها لانها حساسة منبعها الاضطراب النفسي وعدم الثقة بالنفس لقد لجأ إلى هذه الممارسات الجنسية كعملية تعويضية لإحساسه بالنقص والعجز لو كان أهله يعرفوا كل ما سوف يحدث فيه وكان يدركوا مدى الأذى والجريمة والدمار في حياة هذا الإنسان لو كانوا يدركوا لو كانوا يدركوا المجتمع سوف يجرم من سوف يجرم مراد عندما يمارس ممارسات جنسية شاذة ينقذه هو ويتهمه هو بالجريمة ويترك الجاني الحقيقي للأسف لابد أن ندرك أن الاضطرابات الجنسية هي محاولة الإنسان المضطرب لإيجاد بديل حسي تعويضي لإحساساته بالمعاناة النفسية هذه صفة هامة تميز الإنسان ومراد لم يسلم من هذا الشيء يبحث عن شيء ملموس يخرج فيه طاقاته وإحساساته واحساسي بالاحباط رغبه في اثبات كيانه فيبحث عن شيء مادي يستطيع فيه ان يثبت انه رجل وانه قادر الاضطرابات الجنسيه شهيره لانها عمليه تعويضيه للمعاناه النفسيه يستعمل هذه الاضطرابات كمخدر وقتي لتنميل العصب النفسي المتألم فيه أؤكد لكم أن مراد في سن 30 سنة إن لم يجد مساعدة ماهرة علمية حقيقية فسوف يذهب إلى قبره هكذا نحن امام مشكله كبيره التمنيات لا تنفع فيها ولا ال- النصائح الساذجة لا تنفع فيها نحن أمام مشكلة تأخذ سنين وسنين من العلاج والصراع مع هذا الإنسان لوضعه على الطريق الصحيح نحن أمام زواج مدمر ولو أنجب أطفال فنحن أمام أطفال سوف يورث لهم التدمير وهكذا المشكلة المشكلة تدليل حماية زائدة حب متفاني مريض وضع مستوى دراسي عالي لابد أن يصل إليه وإلا لوم مستمر إعطاء رسالة واضحة أنه مميز وأنه لابد أن يدفع ثمن هذا الامتياز أشكركم لاستماعكم وإحنا كده بننهي ال- السمينار بتاعنا الجزء الأساسي منه ولو ت- أرى قصة آه، جاءت آه، إلي آه، باسم الاب والابن والروح القدس ابدا كلامي بالتحيه لك ساوضح لك رموز الشخصيات في القصه ابنتي كذا و آه، خلينا نسميها ناديه انا مش هقول الاسم زي ما جاء هنشوف هنا ابنتي ناديه والطفله ابنه سلفتي نسميها حنان مشكلتي انني عندي بنت جميلة جدا ليست في المظهر فقط ولكن ايضا في شخصيتها شخصيتها جميلة جدا لدرجة ان الناس بيحسدوني عليها ولكن هذا لغاية سن ثلاث سنوات من عمرها فقد شافت فيهم كل تربية سوية من كل ناحية هي الآن عمرها ست سنوات بدأت مأساتها بطفرة بطفلة جديدة في العائلة وأوضح لك أني ساكنة في بيت عيلة ثلاث إخوات صبيان أنا زوجي أو جوزي أكبرهم وكل واحد شقة عايز أقول حاجة بين قوسين هنا إنه عدد المشكلات اللي رأيتها نتيجة إنه عيلة عايشين في بيت واحد لا حصر ولا عدد له كمية المآسي اللي أنا شفتها وسمعت عنها آه، يقشعر لها بدني من المشاكل الاجتماعية آه، ده وضع مصر مصري اجتماعي للأسف إنه بيتحتم علينا إن نعيش في سجن العائلة okay آه، آه، وانا شخصيا لما بيجي حد يعمل معايا counseling مشوره وهيعيش في بيت العيله آه، ببقى عايز اقابل كل العيله عشان نوصل للقرار لانه طبعا لو واحد فيهم بس مريض ف هي هي ه- هيصمم انه البيت ده او العماره دي هتبقى جحيم وده اللي بيحصل آه بطفلة جديدة في العيلة أوضح لك آه، آه، آه، كل واحد ليه شقة نشكر ربنا إن كل واحد ليه شقة وكأي طفلة نفس نفسها تشوف إيه هو الطفل البيبي ده وكانت هي حنان اللي هي بنت سلفتها سلفة يعني مرات مش كده مرات مرات زوجة لحد تاني مرات أخو الزوج أوكي أنا ج- جمعت كده لكن مش عارف سلفة يعني آه، وكانت هي حنان سلفتي أطال الله من عمرها سلفتي أطال الله من عمرها وليس من أمثالها شخصية كما تسميها أنت اهتزازية آه، وكما أسميها أنا اهتزازية جدا جدا كانت بالتغيير من نادية دائما وت- وت- وتحاول إفساد كيانها بتصرفاتها الحمقاء معها كانت تتعمد كسوفها أمام الناس بتبعد عنها أو بتمنع عنها حنان كانت بتضربها من غير ما نعرف طبعا احنا عرفنا بعدين بعد الدمار كانت بتتعمد تفتيت شخصيتها او ما تبقى من شخصيتها وابنتي لا تتكلم لغ... لا تتكلم لغاية ما احنا عرفنا بس المجتمع المصري حتم عليا انا الكبيرة ما اعملش مشاكل السلايف واولع بين الاخوات وده كان رأي جوزي طبعا احنا نتعامل معها كمريضة ومن بعيد لبعيد وبالتالي نادية ما كانتش بتشوف حنان فطلب طلبت مني اللي هي نادية بنتها طلبت مني طفل أخ أو أخت لها تلعب معها وهذا لم يكن في حساباتنا خالص لكن تحت الحاحة والدمور التي الذي أصبح الدمور التي أصبحت فيه انجبت لها أخ طبعا أنا مختلف جدا مع كاتبة هذه الرسالة أن يكون الحاح بنتي هو السبب أني أنجب خطأ فادح في رأيي انجبت لها أخ وكانت تتعامل معه كأمه كأمه الصغيرة وهنا اهتزاز عندما تتعامل معه نادية كأمه الصغيرة وتقول له أنا ماما الصغيرة يا حبيبي هنا في اهتزاز وفي اضطراب ولكن كأي طفلة محتاجة للي يلعب معاها وهي كانت فاكرة ان اخوها هيتولد يلعب معاها استغماية لكن هي انصدمت فيه في هذا التوقيت لان هي طبعا اكبر منه هو لسه بيبي صغير ف في هذا التوقيت ظهرت ثاني السلفة الحقيرة وابنتها حنان كانت تتعمد ثاني إغاظة نادية بأخوها تجيب له الحلوى يعني بيجيبوا للبيبي الحلوى هو فقط وكم من مرة اتكلمت معها علشان نادية واتكلمت مع زوجها وأنا وهو إخوان وأصحاب جدا عايزة تقول العلاقة بينهم كويسة هي وزوج زوج زوج سلفتها وكان رده انا مش رد الزوج انا مش عارف اعمل ايه معها هي كده حتى معايا انا وحنان وفضلنا كده مدة لغاية ما ابي قال لي لازم نطلع لازم نطلعها اي نطلع نادية من اللي هي فيه ده خليها عندي شوية وده خطأ كبير تاني خليها عندي شوية تروح معايا النادي عمر ما يكون الحل هو الابعاد بالطريقة دي نروح تروح معايا النادي والكنيسة كل يوم نادية كانت تحب جدها اكتر اكتر مني وانا عندي علامة استفهام هنا ليه نادية بتحب الجد اكثر من الام لكن للأسف مات ومش اي موتة مات في حضن نادية وهيلعب معها ومش مش بس كده كانوا لوحدهم في البيت كله جالها انهيار اتحطمت بالكامل كانت تقطع شعرها وملابسها طبعا هنا في اهتزاز واضح انا مش عارف هو جاي منين بالضبط لكن الرياكشن ده رد الفعل ده بيعبر عن اهتزاز آه وملابسها اصحى تاني اصحى وتقول اصحى تاني يا جدو انا عايزاك معايا على طول ولكن لا يسمع احد في القبور فضلت نادية كده فترة طويلة جدا مش مش عارفة اعمل ايه معاها لا فسح ولا لعب ولا اي حاجة آه آه اتعوضتها عن موت جدها وكان الشيطان دائما يتحرك نحوي من خلال تلك السلفة الحقيرة وقعت بيني وبين زوجي بطريقة غير مبشرة وقعت بيني وبين زوجي بطريقة غير مبشرة في موقف لعين وكما نسميه الضرب من تحت الحزام ودخل الشيطان وأصبح واحد من العيلة ورفض زوجي سماع آه تفسيري عن هذا الموقف آه وبين قوسين كان تغيير ميعاد حدده ابونا لعماد او تنصير اخو ناديه في الكنيسه لدرجه انه وصلني آه، وهنا هنشوف في آه، منعطف جديد في القصة لدرجة أن وصلني لحالة جنان فقد الوعي تماما وبعدها مشاجرات عنيفة جدا وطبعا أمام عيني نادية من الساعة 6 مساء لغاية 4 صباحا خناقات زي ما يكون عمرنا ما اتخانقنا قبل كده ومس وما صدقنا عمرنا ما اتخانقنا قبل كده وما صدقنا انا كنت شايف الشيطان قاعد وسطنا فعلا انتهت الخناقة لاني حاولت الانتحار لاني زهقت من هذه العيشة ضغط مستمر على اعصابي علشان انا الكبيرة العاقلة وكانت نادية خلاص هتنام وبتغمض عينها فتح فتحتها لقيتني دلقت استدرت على نفسي وماسكة الكبريت وولعت في نفسي وبقول له علشان ترتاح وتريحني يمكن كده تسمعني قام بتكلم عن زوجها قام طفاني بس بعد ما كنت بعد ما كان اتحرق صدري بالكامل ورموش عيني وحدث لي عمى مؤقت بعدها مباشر بعدها مباشرة نزل في ضرب وإهانة أمام نادية وضربها هي أيضا كلما حاولت أن تقترب مني ويقول لها دي مش أمك ما تنفعش تبقى أمك أنا هطلقها وسابني كده أربع أيام من غير علاج آه، صدري آه، آم، آه، آه، آه، آه، اتحرق ومع ذلك كنت برضع آه، طبعا الطفل البيبي الصغير ولك أن آه، تحس بمدى الوجع والألم لأنه رفض الببرونة تماما فكنت بعطيه دواء المغص ومطهر المعدة لأنه كان بيرضع آه، آه، آه، حاجة زي دم أو حديد مع اللبن القليل ومعه كل أوجاعي وصوتي المكتوم من الصراخ لكي لا تشمت في عدوتي السلف السلفة الحمقاء وقال لي زوجي إياك تقولي لحد حتى لأمك ونبهنا على نادية ما تتكلمش لكن بعد ثلاث شهور وأرجو إن احنا نتذكر قصة سهام وإزاي كان ده ضغط عليها إنها هي ما تتكلمش ونبهنا على نادية ما تتكلمش لكن بعد ثلاث شهور أنا خفيت لكن نادية للنهاردة ما خفتش عياط وصريخ وهي نايمة تشوف النار تصرخ وتبعدني عن البوتاجاز تبول لا إرادي أحيانا جواها اتكسر اتفتفتت اتفتفت ما بداخلها مات إحساسها بالطفولة دايما تطلب الموت لأن أبوها فهمها لما جدها مات إن الموت ده حاجة كويسة علشان بنطلع نقعد عند يسوع فهي نفسها تموت علشان تشوف جده وبابا يسوع أرجو أن تقول لي ماذا أفعل إن كان ينفع أروح فين والمين إذا كنت تقدر تساعدني في نمر تليفونات أحب أن أقول إذا كانت آه، إذا كانت هذه السيدة هنا إنه إن أنا أحط إن إحنا هنتصل بنمرة التليفون ديت بس إحنا مش عارفين نطلب مين. آه آه أنا قريت الجواب دوت هدفي منه آه، اساسا ان ان كنا لا ندرك آه، آه، اوقات مدى المعاناه وحجم المشاكل التي في بيوتنا او بعض من بيوتنا ده هدفي ان احنا ندرك آه، آه، مدى حجم القضيه وتغلغلها ونحن بالصدد آه، اي شخص يعتقد ان ما اتحدث عنه هو مجرد نظريات جميله في الهواء وان هذا ليس واقع الابتزاز الذي يحدث في الطفل نتيجه للتربيه آه، ان هذا ليس واقع آه، هذا الخطاب يؤكد لنا ان هذا واقع دوت هدفي الاساسي من قراءه هذا آه، الخطاب آه، اؤكد لكم انه هذه ليست حالة منفردة لكن الكثير من منازلنا وبيوتنا مكسورة نتيجة لتربية خاطئة واشياء اخرى أكيد نادية في أمور أخرى حدثت ربما ليس فقط وجود حنان في حياتها لكن ربما في أشياء أخرى حدثت احنا محتاجين إن احنا آه، آه، نكتشفها آه، فالقصة غير كاملة على الإطلاق لها أبعاد وأبعاد وده اللي طبعا بيبان في العلاقة المشهورية عشان كده مش قادر أدي تعليق آه، غير انه ارجو ارجو آه، انه صح السي... هذه السيده تتحدث الى شخص في غايه الاهميه آه، سؤال سريع ما فيهوش اجابه دكتور سامي بما ان حضرتك ذكرت في المحاضره السابقه اننا شعب غير قارئ برجاء السماح بتصوير المحاضرات لنقراها جيدا ونستوعبها لانها قيمه جدا جدا جدا وشكرا جزيلا عايز اقول انه آم، مم؟ آه. ف آم، انا ما عنديش آه، يعني آم، نيه ان انا اطبع المحاضرات لكن الشرايط موجوده والشخص اللي عايز يفرغ الشريط لنفسه ويحطه في صورة صالحة للقراءة متهيألي ده يقدر يعمل كده انه يفرغه وهو يبقى عنده ال notes ويبقى تفريغ الشريط هيبقى احسن من ال notes اللي عندي آه، كانت علاقتي بزوجي مهتزة جدا وعن طريق المشورة الشخصية وحضور المؤتمرات أصبحت لأن العلاقة تقريبا مستقرة وقد تفادى كل منا ما يضايق الآخر بنسبة كبيرة لأن المشكلة في أنه خلال مشاكلي مع زوجي كانت نشأت مشاكل بينه وبين أهلي والآن أنا أتعامل مع أهلي ولكن زوجي لا يتعامل معهم إطلاقا ولأن هذا يضايقني تكلمت معه أن أعيد العلاقة بينه وبين أهلي فكان الرد أن ليس لديه مانع من وجودهم معنا مرة ثانية لكن ليس على استعداد المبادرة قال لي اتركيهم حتى يشعروا أنهم مخطئين وأنا أخشى أن العلاقات السيئة مع العائلة الكبيرة سوف يؤثر على تنشئة الطفل تنشئة صحية آه، غير سليمة ماذا أفعل معه آه، بينه وبين أهلي عايز أقول ل- واحد أنا لا أفهم كل التفاصيل عن العلاقة مع الأهل لا افهم التفاصيل عن نوعيه الشجار لا افهم التفاصيل اللي الزوج بيقول ان هم مخطئين آه، ممكن يبقى حاجه ضخمه هم عملوها فانا مش حاسس ان انا قادر اجاوب على السؤال ده بطريقه آه، آه، آه، صحيه بطريقه ب- بطريقه وافيه حاسس ما عنديش معلومات ان أنا اجاوب لكن عندي آه، آه، مبدئين ثلاثه احب اقولهم قد ينطبقوا قد ينطبقوا اهم الشخصين في حياه الطفل المبدا الاول اهم الشخصين في حياه الطفل هما الوالدين مش العائله الكبيره مش الجد مش الجده مش الخال مش العم اهم شخصين في حياه الطفل هما الوالدين ده المبدا الاول اذا كان الوالدين اصحاء تقريبا ضمننا صحه الطفل تقريبا ضمننا مهما كان مرض العائله لانه عندما يكون الاهل اصحاء يستطيعوا ان يتعاملوا مع مرض العائله ويوصلوا للطفل بطريقه يقدر الطفل يفهم ويستوعب انه في ناس مرضى وفي ناس اصحاء. لو الاهل اصحاء اذا احتياجه الاول والاساسي للانتماء مكفأ ومسدد. هو لا ينتمي الى جده او جدته هو لا ينتمي الى العائله الكبيره هو اساسا الطفل ينتمي اساسا الى الابوين فالمهم الابوين لا ارفض تماما تاثير العائله الكبيره انه ممكن يبقى ليه بعض التاثيرات السلبيه لكن هذه التاثيرات السلبيه حجمها و- و- وقوتها وحدتها ضعيفه جدا وضئيله جدا بالمقارنه بالوالدين ضعيفه الخلافات مع بقية العائلة ليس لها تأثير كبير إذا شعر الطفل بالأمان في منزله مع الوالدين ده أول مبدأ فإجابتي انه الطفل هيتاثر سلبيا مش للخلافات مع العائله الكبيره لكن الخلافات بين الزوج والزوجه ده اللي أنا عايز اقوله. المبدا الثاني العلاقه الزوجيه اهم من العلاقه مع الاهل. ده مبدا كتابي معروف طبعا هكذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته. فالمبدا الكتابي واضح ان العلاقه الزوجيه اهم من العلاقه مع الاهل. وسلام الزوجين معا لا يقدر بمال ولا يشترى بمال يعني ممكن اكون في سلام مع زوجي او سلام مع زوجتي آه ونعيش في حياة هنيئة حتى لو كان لو كنا في خلاف مع بقية العائلة ده ما يهمش نقدر نتعايش في خلاف مع بقية العائلة نقدر لكن ما نقدرش نتعايش في خلاف بيني وبين زوجي او زوجتي ما نقدرش ما نقدرش نتعايش ما نقدرش نخش نصلي ما نقدرش لكن لو في خلافات بيني وبين العائله الكبيره بين خال العم لا اقدر اخش واعيش واصلي وكل حاجه لانه في عين الله العلاقه الزوجيه هي الاساس العلاقه بين الزوج والزوجه هي الاساس الكتاب المقدس اتكلم عن الزوج والزوجه ما اتكلمش عن الخال ما اتكلمش عن العم ده مش موجود خالص بيتكلمش عن الجد او الجده مفيش اي وصايا خاصه بيهم لما بيتكلم بطرس او بولس عن العلاقه مع العائله بيتكلم عن الزوج والزوجه فقط آه طبعا بعض الازواج او الزوجات بيحاولوا يستعملوا هذا المبدا ان العلاقه الزوجيه اهم من العلاقه مع الاهل بيستعملوه بطريقه خاطئه مش في صالح العلاقه الزوجيه لكن بطريقة خاطئة في محاولة فرض سيطرتهم على الشخص الآخر يستعملوا هذا المبدأ في أنه يفرضوا سيطرتهم هذا الشخص عندما يفعل هذا هو غير سوي نفسيا المبدأ الثالث أنه ممكن تكون علاقتي طيبة مع أهلي لكن لا ينبغي بالضرورة أنه أطالب شريك حياتي بنفس النوعية مع من العلاقة مع أهلي يعني ممكن أنا أشوف أهلي كل يوم نفترض إذا كان ده صح في رأيي مش صح لكن أنا بقولها تجاوزا ممكن أشوفهم كل يوم لكن هو ممكن يشوفهم مرة في الشهر هم مش أهله هو هم أهلي أنا ما اقدرش أفرض عليه إنه لازم يشوفهم لما أنا أروح أشوفهم علشان ما يزعلوش لا مش دي القضية فما اقدرش افرض على شريك حياتي نفس نوعيه العلاقه وقوتها اللي انا مع ابويا وامي لان دول ابويا وامي هم مش ابوه وام هو حتى لو بيقول لهم يا بابا أو يا ماما لكن علاقته معهم مختلفة المشاكل بتحصل من هنا ان انا اطالب شريك الحياة بنفس نوعية العلاقة مع آه مع اهلي آه نفس آه قوتها او الفريكونسي بتاعها تكرارها وحتى لو لم يكن هناك اتفاق بينه وبينهم مش مطالب ان يكون اتفاق بينه وبينهم ممكن يبقى مختلف العالم لم ينتهي ممكن مش بيرتاح لهم في رأي العالم لم ينتهي المهم العلاقة الزوجية ده أهم شيء لابد إن إحنا ننتصر معا في العلاقة الزوجية كل حاجة تاني نقدر نتعامل معاها اللي ما نقدرش نتعامل معاه هو فقدان السلام في العلاقة الزوجية أنا شايف إن الساعة تسعة والوقت انتهى